الله أنت أنت الله اللهم يا من لطفت في خلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتنا الطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين ولد يحب النبي أخذ الشهادة عالمي دخل الامتحان عطوله مية عالمية لما أتت العناية مشاه الدين على الميت لما أتت العناية مشاه الحب على الميت رب العباد نشانا وأسسنا على الميت خلق لنا عيون وسواهم على المية قبل الكفن والدفن نعرض على المية يا راغب الدين يا قسيس يا حنون قوم افتح لنا الباب خلينا نشوف عنك قلبنا مجروح والعشق ده حل قلبنا مجروح والدمع في عيوننا في قلبنا آه والشوق داخلنا يا محلى سليمان وفي كعبها حنة اسمع كلام بروي والرب أوحلنا زكريا ويحيى والندى يوحنا آية من القرآن فيها تقوى وإيمان فيها رضا الرحمن فيها الحنان والحب فيها الدواء للقلب فيها النور للعين فيها أغات وأنين من الباب للمحراب زاد الندى بيا زاد الندى بيا الاسم مريم يا قلبي وتكفلها زكريا وجد حداها رزقها قال لها منين يا صبي قالت ربي عطاني القدرة الإلهية يطعمني ويسقيني وهو الحنان بي مين اللي عطاك يا مريم مين اللي رضاك يا مريم عيني أتى الجواب بي الاسم مريم يا ربي وفي القلب حنية رب العباد عطاني القدرة الإلهية انظر وشوف النبي وصفى لي النبي آية ورا الآية لكن البيان ينبيني الاسم زكريا وأتى بالحب عالدين زكريا نادى ربه من القلب وقال يا رب العرش ترضيني بمد ايدي اليك وانت اللي ترضيني ارزقني ذرية اشوف الحب بالعيني يا رسالة يعقوب يموت بالحب عالدين مين اللي عطاك مين اللي عطاك مين اللي رضاك جات لها إجابة يرزق من يشاء ربي بلا حساب الرازق هو والعطا هو نادى زكريا وبالنداء جبا زكريا نادى رب وزود الدعوة يا رب اعطيني انا على ديني وبأدي الصلوات اعطيني ذريه فيها أدب وندى يرس أنا يعقوب ويلبس ثوب الزاد يأدي صلاته السجدة لغركة أتى الأمين جبريل والبشرى لها فرحه أبشر يا زكريا لبلك الإجابة هيجي لك يحيى يوحنا له نظرة هيجي لك يحيى يحيى بعد ما مات هيجي لك يحيى في الأرض وفي السماوات والندى يوحنا ويحنا له بيانات ندخل دير القلب ونأدي الصلوات ندخل دير القلب قلبي قلبي قلبي ده القلب له صلوات صل صل صلي على خاتم الرسالة يفتح لك باب الحب ويزود الحسنات ويزود الحسنات انظر وشوف زكريا من بعد الدعوة زكريا نادى منين يجيني ولد وانا كبير في السن الظهر مني الحنان ولا عادش دروس ولا سن ومراتي عاقر يا ربي والعاقر عمرها ما تحب ومراتي عاقر يا ربي والعاقر عمرها ما تحن قال ربك لما يريد على عباده يحن اسمه الحنان على عباده بحب قال له علي ندري ندري انا هوفي قال له يا زكريا اسمع معاني دي صم إلهي يا ربك عيني كلم ربك عن العباد صمي صم عن الكلام وبالسلام تنام أما خيل العيش من قلبك والغي ديننا دين الحب المودة دي فيه الجمال والنور عنده الحلال تلاقيه عنده الحلال تلاقيه يحيى رسول ونبي بالصدق معنا الاسم يوحنا أو حلنا رأي خد الكتاب بقوة به هتوصل بشريعة الرحمن يا يحيى احكم انظر وشوف الدنيا والظلم اخرته انظر وشوف الظلم والمعنى في حياتك ماشي في ظلام عيني والظلام في حياتك الاخ قتل اخوه عشان ياخد منه مراته مرات اخويا يا يحيى اخدها ولا لا اخدها ولا لا قال له يحيى لا الظلم عندك بمرات اخوه عيني بنت بمرات اخوه عيني بنت جميله وحلوه يا ناس بديعه في الجمال بديعة في الجمال معدومة الإحساس راحت للنبي يحيى راحت للنبي يحيى بعيونها تلاغي يحيى عيننا على بحر الشوق خلوة بالتاويل عالشط عامل خلوة بالفرد بيصلي بيأدي صلاته ودي هي حياته والشرع مؤمن والشرع مؤمن البنت حلوة يا عين وبالجمال تبني سلومة حلوة يا عين وبالجمال تبني وبالحنان تبني انظر لجمالك جالبها انا مالي انا بحب الجمال هو الجميل بني خلقني وسواني وانا قلبي مؤمن خلقني وعطاني كتاب وانا امن ما اقدرش اخلف ما اقدرش اخلف ده ربي وعطايا روحي وابعد عني جمالك ما يلزمني قلبي عاشق ليك اتاري البنت عشقة شافت الجمال رؤيا اتاري البنت عشقة شافت الجمال ريا البنت قالت يا يحيى انا قلبي مالي انا عاشقة الجمال يا يحيى وقلبي بنظر ليك اسقيني كاس من حبك ومن قلبي انا هسقيك اسلمك قلبي وجسمي وكل ابقى ليك حبيبتي حبيبي يا ساحرني يا واخد عقلي روحي يا مجنني يا عذابي وذلي خليكي بعيد عني ده انا ربي ناظرني يسقيني من عندي ولا ليكي منزلني النفس أمار وليا مزل ده أنا عاشق ربي والعشق من دخلي يسقيني من عندي والكاس يملأني يسقيني من عندي والكاس يملأني أنا عابد أنا عابد وساجد على شط البحر وبصل خايف من الله ده رب العرش نظر من داخلي أهار عيني والشوق وصل لي صلي صلي بصل بصلي بصلي بصل وزود الركعة قبل صلاة الفجر الركعة لذا حسنة أنا رسول الله رسول من عند الله والبشرى لذا عطاء رسول من عند الله البشرى لها عطاء انظر وشوف الدنيا والبنت لها رقصة عمل الملك حفلة والظلم له سكرة لابسة سبع أكواب والكل تبرقصة ترقص على الناس والرقصة لها جذبان الكاس ويا الكاس والسكر فيه متى الكاس ويا الكاس والسكر فيه متى خلعت أول دور والرقصة لها لذة آه من الدنيا والخمر واللذة خلعت تاني دور رقصت على النغمات خلعت رابعته والحب بقى متهاب أتاري الملك سكران والخمر لغة توهان يسكر ويسكر ويسكر وبالألم كتبان خلعت سادس دور باقي عالبنت دور وتحصل الغلط وتحصل الغلط ليا طلب عندك يا مليكي وانا عندك ما اقدرش على عندك بقى الحاضر وخالص تمديلي فرمان تمديلي فرمان تمديلي فرمان وإمدة السلطان وإمدة السلطان ليها كلام خالص جليلها طلبت إيه يا بنتي قولي عليه قالت له راس يحيى بإيدي أقضي عليه وما ضلها المكتوب عيني على المكتوب وما ضلها المكتوب عاصي وكل ذنوب تب علي أخدت الطلب بدها وإبليس مأيدها والشوق في عمدها راحت لي نبي الله راحت لي نبي الله انظر وشوف الظلم والظلم نهايته ايه في العذاب وقلبي اللي جرحته قلبي في حبك داب وألمي ما سكنته عمرك في ايدي أجلك في ايدي حياتك في ايدي والأمر أنا أخدته لا تنفذ أمري لا تطيع أمري عشقك أنا شفته حبيتك من قلبي حبيتك من قلبي والحب عمري ما ريت يا سقيني كاس والعقل خليت جليلها مع ربي أمري مع ربي خلقني وسواني هياخد روحي وجسمي يبان ما اقدرش انا اعصاه واحد ما غيره تاني خلقني من علق من نطفة سواني ده خالق روحي جعلني انسان زي بيع الحلال بالحرام وانسى اللي نشان نفذي امري والروح هياخدها اللي خلقها نفذي امري ده انا مؤمن بيه الجسم فاني وروحي هتروح لي وروحي هتروح لي هيعمل ايه الجسد من غير روح عيني فيه ان امري امر الله وامره راضي بي بايدها مدت سر بايدها مدت سر ويحيى قضيت عليه راسه من جسده راسه من جسده لكن الشهادة بي أتاريها بتحبه والقلب مكوي بي ابكي يا عيوني بنتي بتقول ايه؟ ذبحته قطعت رقبته لكن بتحبه بتقول ايه؟ ذبحته بالسكين والدمع على الخد ما بين قهط وأنين ده انا عقلي حيران وجسمي بقى تعبان اصبحت انا فتنة واللي رمان الشوق جرحت قلبي بإيدي والحب معنا وسيم عيني على التقييد واللي رمان الشوق قلبي صبر سنين ما بين قهط وأنين اشكي الم المين اشكي الم المين واللي رمان الشوق قلبي فيه هجرة ما بين بكا ونوى قالوا الغرام فضة واللي رمان الشوق يحيى قتلوا وعيسى رفعوا عيني بالأدب نبلوا واللي رمان الشوق أجمل وأحلى أجمل وأحلى كلام في معنى وفي شفاء بينصح الإنسان والمعنى في الختمات الأخ ويا أخوه والبنت لها طلبات خايف من الأرض والرايحة والجاية على بيبان الحب القلب ليه نظرة نظرة ونظرة ونظرة نظرة ونظرة ونظرة نظرة بالعيون وللمجنون لفتات نظرة بالفؤاد وللقلوب نظرة عيني نظرة بتقتل ونظرة بتوصل ونظرة بتوصل بتعدي البحار بتعدي البحورات عيني نظرة بتوجع ونظرة بترجع بتنسي اللي فات بتنسي اللي فات عيني نظرة بتكوي ونظرة بتغوي ونظرة بتهوي للي دخله قفاه للي دخله قفاه نظرة بتودي ونظرة من عندك ونظرة من عندك ونظرة بالود بتقرب المسافات خانونا ولا فندق أعمل العيش والملح عين اللي كان بينا عين صرنا العشرة لكن غيرنا خندق أعمل العيش والملح روح اللي كان بينا روح اللي كان بينا الصدق يجمعنا كانوا عشنا وملحنا نسيوا عشرة كام سنة نسيوا عذابنا وذلنا نسيوا مرارنا وصبرنا أهمل عيش والملح أهمل عيش والملح مع بعضنا بناكل عيش وملح خانوا عيشنا وملحنا نسيوا عذابنا وصبرنا نسيوا مرارنا وقلبنا نسيوا اللي بينا كان نسيوا ودع الزمان نسيوا اللي بينا كان عيني ظلموا الزمان نسيوا اللي بينا كان عيني ظلموا الزمان لكن احنا زي ما احنا يا ز- يا زمان الأخ أتى الأخو الأخ أتى الأخو والسبب بني انظر وشوف إبليس انظر وشوف إبليس ليه دخلة يا عيني الأخ أتى الأخو والسبب صبي مع لعبة الشيطان والضحكة يا عيني نادت على القدرة شارف مرر كاسي قالوا لي يا مربي يا ربي ابنك ربي قالوا لي يا مربي يا ربي بنتك ربي على الادب يا مربي على الادب يا مربي ربي ابنك ربي على الادب يا مربي مال ابنك من ربي مال ابنك متربي قال لي ما كنتش قاسي عالساحة الحنية والقلب فيه أنوار العشق عشق الروح لكن عينه يستار العشق عشق الروح والمعنى فيه ستار والمعنى فيه ستار بإيدي طرحت الشبك ورميت السنة نادتها يا ليلى قالت أنا اسم نهار أنا بعشق الأرواح أصل الغرام هو من جوا العطاء اوعى من المظهر واللسان واللغات يقول لك بحبك والحب ملوه مساسات الحب مش بالعين ده القلب له نظرك اشرب واتمتع اشرب واتمتع من باب العطاء يسقط من عنده وتعرف الآية مع سورة تبرك ده الملك ملك الزمن ده الملك ملك الزمن يا سيدنا الحسين